كل هذا له معجزه وقتيه الا معجزه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليست وقتيه زي القران الى ان يرث الله الارض ومن عليها يا جماعه سيدنا صالح خبر الجبل وما فيه يعني كانوا تقريبا تقدر تقول علماء في الجيولوجيا الى اقصى درجات العلم عرفوا مخافئ الجبل ومداخله ومخارجه فسيدنا صالح قال لهم اعرفتم او اعرفتم مداخل الجبل ومخارجه كل حته على قال لا يخفى علينا من هذا الجبل او في هذا الجبل خافيه مفيش مفيش ذره تخفى علينا طب يعني درست الصخره دي الجبل ده قالوا لا الحته دي بالذات احنا دارسينها كويس قوي قال طب ولو طلعت لكم منها حاجه قالوا مش ممكن تطلع منه ايه؟ قالوا طلع لكم كائن حي قالوا لا اتكلم على قدك مش ممكن قال طب وان طلعتها لكم تؤمنوا قالوا اه قال يا رب اخرج لهم ايه راحت الناقه طالعه من وسط الصخر مش من فتحه يعني الصخر انشق فخرجت الناقه قالوا ايه يعني قالوا ما انتوا مش واوا بتقولوا ايه يعني قالوا لا دي لسه المعجزه فيها اسمعوا ايه المعجزه؟ قالوا انها ممكن تشرب الميه بتاعتكم كلها بتاع الابار في يوم ثاني يوم كل القبيلة مئة ألف مئتين ألف وخمسمائة ألف مليون اتنين مليون يشربوا منها لبن قالوا لا صدقين جربوا ناقة الله وسقواها اوعى اوعى تمنعوا الناقة وبعدين ان نسبها لله عز وجل لانها معجزة الهية سماها ايه؟ ناقة الله اه طب اتنصبت ليه؟ ليه منصوبة ناقة الله؟ لأنها من باب التحذير. كأنه يريد أن يقول ناقة الله ناقة الله إياكم وقتل ناقة الله، إياك حق إلا دي فلا تمسوها بسوء حسبه. لو حد هيقرب منها يضيق. قعدت الناقة تشرب المية يوم وكلهم يشربوا منها، ايه اللي يحلب ياخد، اللي يحلب ياخد، تخيل أنت مثلا القاهرة الكبرى بتشرب من ناقة واحدة. ده فين دي؟ ها؟ سبحان الله. فلما أرادوا قتلها كل واحد يقرب من الناقة يخاف. يقرب من الناقة يخاف. قام واحد له يعني زي ما بيقولوا من علية القوم يقولوا عليهم من ال high society او من واخد بالك الناس اللي هم يعني ما حدش يعرف يكلمه قال فيه صلى الله عليه وسلم فقام رجل منهم عارم عارم يعني خبيث شرير عارم من انسبهم من انسبهم يعني ايه من اعلاهم نسبا عمل ايه كل ما يجي يقرب من الناقة يكش يقرب من الناقة يكش فراح شرب لها خمر شرب ايه؟ خمر قال فتعاطى تعاطى ايه؟ خمر عشان ايه؟ عشان ايه؟ لما يتعاطى الخمر يذهب عقله يبتدي بعد كده يبقى ايه؟ ما دام ما ليه الرسول سماها او سيدنا عثمان سماها ام الخبائث والرسول سماها ام الكبائر ها لان هي ما دام اذهبت العقل خلاص فاول ما شرب الخمر ولعبت الخمر براسه راح عقر الناقه لانه طلع تمتعوا في داركم ايه ثلاثه ايام ده وعد من عند الله عز وجل غير مكذوب تمتعوا في داركم وبعدين جاءهم عذاب الله عز وجل والعياذ بالله رب العالمين وقلنا في علامات الساعة الكبرى ان هناك رأيا يقول ان الدابة التي يحدثنا القرآن عنها من علامات الساعة الكبرى السيف اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون يقال ان ده الفصيل بتاع ناقد صالح ولد ناقد صالح لما امه عقرها هذا الشقي فدخل الفصيل في جبل فانتظر حتى ايه يأتي بتاعه ده رأي يعني آه ليس فيه حديث صحيح ولكن من باب الأمانة العلمية ننقل هذا الكلام. أتدري من أشقى الأولين يا علي؟ قال لا يا رسول الله الله ورسوله أعلم قال عاقر ناقة صالح أتدري من أشقى الآخرين يا علي؟ قال لا يا رسول الله قال قاتلك يا ابن ابي طالب طيب. تعال الى الحرب هذه صفته عرضه ما بين المدينة صنعاء ما بين المدينة وبصرة ما بين المدينة وعمان أو عمان على خلاف في التشكيل طيب ماؤه الماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من الشهد وأبيض من اللبن وألين من الزبد يا سلام طب يا حبيب الله هنشرب كده منه بالإيد قال لا هناك عليه أكواب وأباريق أكواب وأباريق الفرق بين الكوب والإبريق الأبريق الكوب اللي له وجه والكوب اللي هو من غير وجه يعني ال ال ال الكوباية دي اسمها ايه؟ اسمها كوب الابريق لا يقال عليه ابريق الا لما يبقى له ايه؟ اذن او وجه تتمسك منه اكواب واباريق وكأس من نعيم ده نعيم اهل الجنة اللهم اجعلنا من المنعمين في الجنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين طب يا ترى الناس دي كلها هتتزحم على الشرب قال الحوض له اركان اربعه على الركن الاول يقف ابو بكر وعلى الركن الثاني يقف عمر وعلى الركن الثالث يقف عثمان وعلى الركن الرابع يقف علي وامام الاربعه سيدنا محمد حب ابا بكر وابغض عمر لم يبقه ابو بكر ومن احب عمر وكره عثمان لم يبقه عمر ومن احب عليا ولم يحب عثمان لم يبقه علي لازم يحب الاربعه واحنا الحمد لله اهل السنه بنحب الاربعه اما الخطر على مين بقى؟ على الشيعه يحبوا علي وبعدين الباقي لا الحمد لله ان جعلنا من اهل السنه اللهم اجعلنا من اهل السنه يا رب العالمين جميع اطراف الحمد لله مصر كلها فضل الله من اهل السنه مع يعني ها شويه الشتيمه اللي اداها له يوم الجمعه ده ماشي ده ايه لكن على فيها شعب ها حقيقه الايمان فيه ها اللهم زد شعب مصر ايمانا يا رب العالمين وشعوب المسلمين يا رب امين يا رب لان مصر الرمانه ها او التاج الذي يزين ها مبنى الاسلام او مبنى يعني بناء المسلمين مصر هي درة التاج في التاريخ الاسلامي كله انفضحت مصر انفضح العالم الاسلامي كله انفجرت مصر تلاقي كل الفساد يطلع من مصر وكل الصلاح يطلع من مصر بفضل الله عز وجل يعني صلاح الدين ايوب عشان يدخل حطين خد الجيش المصري قطز عشان ينتصر على التتار كان معاه الجيش المصري في المقدمه المقدمة هكذا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعني فيهم سر غريب لا اله الا الله و... وشعب يعني سبحان الله ان اتقى الله ينافقه حكامه يعني لو اتقى الشعب المصري ربه الحكام بتوعه ينافقوه مش هو اللي ينافق الحكام هذه طبيعه الشعب المصري وان رايته ينام سنوات فانه اذا استيقظ سيقف امامه واقف آه. اللهم اشحن الإيمان في قلوب المسلمين في مصر وفي خارج مصر يا رب العالمين. ليس هذا تعصب لأهل مصر ولكن يعني أنا أحبهم من حسن منه بس لحب رسول الله لهم. فهوانا في هوى رسول الله. آه. آه. يا سبحان الله. لأن سبحان الله يعني سيدنا الحبيب قال إذا فتحتم مصر مصر دي بتاعتنا فاتخذوا من شبابها جنودا أو أجنادا فإنهم خير جنود ها أو أجناد على وجه الأرض ها وهم في رباط إلى يوم القيامة وإن لنا فيهم ذمة ورحمة ذمة ورحمة ذمة لأن السيدة هاجر مصرية ورحم لأن السيدة ذمة لأن السيدة ماريا القبطية مصرية من بلد حفن عندنا في شرق المنيا طبعا السيده مريم ده الرمه واسلمت السيده مريم قبطيه قبل ان تطأ اقدامها ارض المدينه المنوره جماعه اللي يقول لك اوه الرسول اتجوز مش عارف. يا ابني انت مش فاهم ولا قاري الرسول قبل تماما قبل السيده مريم ما تصل عنده كانت اعلنت اسلامها عشان يستريح و- وتهدى كده بالله اللي عايز تقول لي الجواز مش عارف ايه لكن ان شاء الله نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذمة والرحم التي تحدث عنهما او اللذان تحدث عنهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر سيدة مريم القبطية هذه الذمة والرحم هي السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل هي مصرية أهداها فرعون مصر إلى الخليل أو إلى السيدة سارة أيام أن وطئت أقدامهما الشريفة إلى أرض مصر الطيبة. آه نعود إلى موضوع الحوض عدد هذه الاكواب وهذه الاباريق التي على حوض الكوثر كعدد نجوم السماء السقاط على الحوض السقاط على الحوض او الشاربين من الحوض بطرق اربع في اربع طرق للشرب او اربع طوائف او اربع درجات فيهم من يشرب بنفسه يعني يقوم يقرب من الحوض يشرب اول شربه لك من الحوض ربنا يجعلنا ويكون من الشاربين منهم يحصل لك ثلاث حاجات اول شيء ضمنت بشربك من الحوض دخول الجنه لدي اخر عقبه لان احنا هنشوف دلوقتي في ناس هيمنعوا من الشرب والعياذ بالله رب العالمين يعني بعد ما عدى الاهوال دي كلها راح جه عند الحوض قالوا له ايه؟ ما تشربش يا بطال يا رب هنعرف مين هم يبقى فيهم من يشرب بنفسه وفي مؤمنين اعلى ايمان تسقيهم الملائكه تخيل لما تروح انت فندق سبع نجوم ولا خمس نجوم مثلا لو في سبعة انت جاهل ليه كده المهم خمس نجوم شوف النجوم بتاعت الظهر هنا المهم يجي يقول واحد راجل محترم قوي يقول ده ده اكيد صاحب الفندق ده ده اكيد البيت ال- المدير العام كده يقول ده سفراني في الفندق ده معظم اللي بار مان يا ستار يا رب بار مان بار مان بار مان الله. آه. المهم وينحني ويعلمه في مدرسه الفندقه يقول لما تيجي تقدم الحاجه تحط ايدك ورا ظهرك يا ستار يا رب وايده الشمال لا حول ولا قوه الا بالله هيغله من دلوقتي ويقدم وينحني يا سلام ده انا راجل محترم بقى لا ده ده هيدفعك فلما تروح يعني مكان زي هيلتون ده تطلع ما تطلع ما هلكتش حاجه ها سبحان الله يا سبحان الراجل لا الله الله الله ده انا راجل مهم بقى سبحان الراجل ده فما بال بقى والملك هو الذي يسقيك حتى ان الملائكه تتسارع ايهم يسقيك قبل اخيه يعني كمان مش الملائكه كل واحد يقول لا سيبنا ده سيبنا انا الراجل ده كويس الراجل ده كان كويس الست دي كانت كده، سبحان الله طب في درجه اعلى لا سبحان الله هم درجات عند الله في درجه علوي اعلى من الاثنين دول ان يسقيهم الرسول بنفسه ياه الرسول هنا هو السقاء تخيل انت لما تتناول من يد الحبيب شربة ضمنت بالشربة الأولى أنك من أهل الجنة ده أول حاجة تشرب من حوض الكون الشيء الثاني ال- يشع في وجهك نظرة النعيم يعني وشك أول ما تشرب من هنا ينور أول ما تنزل إلى المعدة أو الشربة قال يتشال من قلبك الحقد والغل والحسد وتبقى ملائكي نوراني ونزعنا ما في قلوبهم من غل ما في صدورهم من غل اخوانا خلاص بقى الاخوه الصادقه بقى الاخوه اللي ما تشلش الاخوه اللي ما فيهاش يعني لا ضغينه ولا حقد ولا لان الحقد ده نار ومفيش نار في الجنه صح ولا لا؟ الحقد والحسد ده من الشيطان ومفيش شيطان في الجنه الحقد والحسد ده الم ومفيش الم في الجنه وانما في ايه؟ رضا من رب الرضا اللهم ارضى عنا يا رب سبحان الله طيب طب في درجة في الشرب ما- ما- كم كم نوع من الشرب دلوقتي؟ ثلاثة أنا قلت لك في كم نوع؟ أربعة في من يشرب بنفسه ومن تسقيه الملائكة ومن يسقيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفيهم درجات أعلى وأعلى تقوم الملائكة تريد أن تسقيه ويقوم الحبيب يريد أن يسقيه يقول يا محمد يا ملائكتي دعوني وعبدي هذا فقد وعدتهم أن أسقيهم أنا بنفسي وسقاهم ربهم شرابا طهورا يا كرم الله ده يا اخي الواحد يصبر في الدنيا ويصبر ويصبر ويتحمل ويجاهد في سبيل الله ويقول الحق لا يخاف لومة لائم ليه؟ عشان ما دام ده المآل ودي الثمرة ودي النتيجة هؤلاء هم الفرحون في الدنيا في الآخرة اللهم فرحنا في يوم العرض الأكبر يا رب العالمين يا رب ما دام شربت من حوض الكوثر لا يم... لا يسمح بدخول الجنه الا بعد ان اول ما تشرب يبقى كان معاك الايه؟ التاشيره الاخيره لدخول الطياره خلاص خلاص انت كده ارتفعت اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان الله في طبعا نصوص احاديث يحدثنا فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذين يزادون يزادون يعني ايه؟ يمنعون والعياذ بالله عن حول الكون. ثمان انواع انا اقول الثمانيه واوعى حاسب نكون واحد منهم. انا اقول الثمانيه اللي هم يجوا يشربوا من حوض الكوثر فتمنعهم الملائكه ولا تنفع فيهم شفاعة الشفيع يعني سيدنا محمد يوم يشفع ما يسمحش له بالشفاعة يقول يا رب أمتي يا رب يقول يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير أول صنف المرتد عن دين الله طبعا انت تقول لا هعدينا من اولها لا انا اوضحها لك الاول نفرض واحده ست تقول لها ما تتحجبي مفيش حاجه اسمها حجاب زي اللي بتقول لا ازاي ده الحجاب فرض ومين اللي قال كده ربنا تقول لا ربنا ما قالش كده ده كلام والايات في الاحزاب والنور والاحاديث تقول لا وحتى لو كان قال مفيش حاجه اسمها حجاب هذه مرتدة عن دين الله وإن نطقت بالشهادتين وإن صلت وإن صامت وإن زكت وإن حجت فهي مرتدة طيب واحد واحد تقول له ما تيجي تشوفك ليه في الجامع يوم الجمعة جمعة ايه؟ الله جمعة ايه؟ ده الجمعة اللي يسيب جمعة واحدة بدون عذر ثلث قلبه بيتوازى جمعتين للتلتين ثلاث جمع القلب كله يتوازى يا عمي ولا صلاة جمعة ولا غير جمعة الوكع عن النية ذنبنا وبين ربنا عمار خلاف من اللي بيصلوا دول اللي بيصلوا دول بكاشين وما كانوا فلوس الناس هم وعملوا وسووا وجابوا وراحوا ده مش يقول لا ده انا كسلان وربنا يهديني وادعي لي بالهدايه لا ده انا ده ده ايه ده مؤمن عاصي واللي مش محجبه تقول ربنا يهديني للحجاب ويخليني كده انا وده دي مؤمنه عاصيه او مسلمه عاصيه لكن يرفض ويرد الامر على الامر هذا مرتد وقيس على هذا الامر كل من يرد امرا معلوم من الدين بالضروره كل امر معلوم من الدين بالضروره يرده ال- ال- الانسان على الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل يعني يعني واحد تقول له انتوا ما بتطبقولناش الحدود ليه؟ الحدود ايه؟ يعني الحرام اللي يقطع ايده الزاني اللي نجلده او نجلده وشارب الخمر نديله 80 جلده والقاتل يقتل لا لا لا لا لا ما انا بتاعي البديل السجن لان ربنا قال يقطع ايده الحرام يقطع ايده سجن ايه؟ طب ده مسجن خمر ده له 40 سنه ده له 50 سنه الله سبحان الله لكن ربنا قال اقطع اليد لا لا مفيش حاجه اسمها كده هذا مبتدع وقيس عليها بقى اكيد انت هتقول آه، ده انت كنت حلو في اول الحلقه وجيت قلبتها بغمض غمض الحقيقه والعلم هكذا طيب النوع الثاني عشان ما انساش المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به اللي بيجيب في الدين حاجة غريبة هي أصلا مش موجودة اللي هم تقدر تلحق بيها أهل البدعة أهل الإيه؟ أهل البدعة يعني يعني اللي أحدث في دين الله عز وجل أشياء ليست منه زي زخرفة المساجد تحلية المصاحف بالصدف وبالذهب وما بالذهب ومش عارف ايه ها سبحان الله كل البدع والمنكرات اللي انت بتشوفها الأربعين والذكرى السنوية وبيعمل إنها دين وبيلبسها في الدين مقرئ يقرأ الخميس والأربعين والخمسطاشر والذكرى السنوية الكلام التاريخ ده كله هذا محدث في الدين أمرا ليس واحد بعد ما تنتهي الصلاة في المسجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم إيه يا ابني كده؟ بنخدم الصلاة إيه ده؟ الرسول عمل كده؟ لك آه أنت بتفتري على رسول الله الكلام لم يرد أن ختم الصحابة الصلاة جهرا أبدا هات لي كتاب واحد من كتب السنة وبفضل الله عز وجل قد قرأناها جميعا بفضل الله وعلمها لنا العلماء كلها بفضل الله ودلونا على أمتكم ما فيش حديث واحد ولا خبر واحد ينبئ أن في حد اسمه في الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين لغاية سبحان الله ابن تيمية ومن بعده أن في حد ختم الصلاة جهرا هذا محدث في دين الله ما لم يأذن الله به العتاقة واحد يموت يقول لك ده يقرا له آه، قل الله 10000 مرة وده يعتقه لا من أراد أن يعتق من النار فليقف دائما من العزيز الجبار ولا ينس قولة القهار وليعد نفسه قبل أن يقف أمام الرحيم الغفار ده اللي عايز إيه؟ يعتق نفسه اما غير كده مش عتاق يبقى المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به مين كمان الناس اللي استنوا في الاسلام سنن سيئه يعني الستات بتوع مظاهرة سنة 19 أيام سعد ها وقامت النساء بمظاهرة في ميدان قصر النيل والله اسمه كان اسمه ميدان الإسماعيلية وكان سكنات الجيش الإنجليزي قاموا بالمظاهرة وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراحوا راميينه تحت رجليهم ودسوه بالرجلين وولعوا فيه شوف بقى رايح لها كم سيئة إلى يوم القيامة يوفق ربنا النوع الثالث من خالف جماعة المسلمين في ناس كده يحبوا ايه؟ يسيبوا الجماعة يدخل عندك يقول اه الشيخ بتاعكم ده يكفر الحاكم يقول لا يقول له ما تصليش وراه عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يتصلش فيها ليه؟ لأن دي مساجد ضرار يجب أن تهدم طب يعني ما تصليش يا ابني؟ يقول اه ما تصليش يقول ايوه من خالف جماعة قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه مش مش احنا ولاة الامر المسلمين عشان يقول لك ايه الشيخ طلع آه، مذهب جديد وطريقه جديده انا انا ادفع لا من خالف الجماعة ليه؟ لان شق عصا الطاعة اخطر شيء عن- عند الله عز وجل من خالف جماعة المسلمين اللي هم الفرق القديمة ومن على شكلتها في الحديث الخوارج والإسماعيلية والإباضية كل الكلام التهريج ده كله في بعض الطرق الصوفية ها بيقول لك ان الكون شيء اربعة مين يا ابن الاربعة دول؟ يقول لك ابو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك احمد البدوي يا قليل الادب احترم يعني يعني مش عايز اقول لك احنا استحي من الله حرام الكلام اللي بتقوله ده هؤلاء قد ماتوا وافضوا الى ما عملوا لكن ده ازاي؟ هو الشيخ بتاعه قال له كده الشيخ بتاعه قال له كده وبأين يا سيدة ما أنا السيدة أنت مالك السيدة ها مالك السيدة ها مدد يا حسين يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهموني يا ناس يعني ايه؟ مش دي عقيدة مشوشة هل الحسين عنده من ملك هو رجل عظيم رضي الله عنه سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غبار عليه ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الأتباع لو خرج الحسين من قبره ولعلمك هو لا, لا هو ولا راسه اللي مسكونين في في الحديث لكن المهم لو خرج من قبره فرأى ما عنده من عواطلية فالعواطلية بتوع الحسين الواحد منهم يجر شقية واقف يشحت يشحت لأن طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير عشان عال على المجتمع واحد منهم يزق يعني يجر لك عربيه لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشوه وقعد يسحب ولنا في رسول الله الاسوه الحسنه اما في بيتك شيء يعني انت تشحت عايز تشحت قال لما فيش الا حته سجاده قديمه وقع بنشرب كوز ميه صحبهم والدلوفات وقال له روح احتفظ في الجبل 15 يوما هكذا هو الاسلام الصحيح هكذا هو الاسلام العظيم هكذا هو الاسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل ويصافح النبي صحابيا فيجد يده خشنه ما هذه الخشونه هذه من العمل يا رسول الله قال له عليه الصلاه والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله هذه العبره بتاعت الاسلام الشيعة المتوكلين لغايه ما امريكا تحن علينا او ما تحنش تدينا او ما تديناش ويذلونا كلنا نشتغل انت ما نحتاجش لحد ولما نقول له طبق الشريعه مفيش حد يقف معانا يبقى اذا اللي هم المخالف للجماعه اللي بيخرج على الحدود لا لا تخرج عن حدود الكتاب والسنه توحدوا الله لا اله الا الله النوع الرابع في من يطردون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره ظلمة بناء ظلمة كتار قوي في الدولة كبيرة أو صغيرة كله بيظلم فحاسب تكون من الظلمة والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا ثم النوع الخامس قاتل أهل الحق اللي بيقتل الدعاة يقتل العلماء اللي بيقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هؤلاء من الذين يمنعون ويطردون عن الحوض يوم القيامة النوع السادس المعلنون بالكبائر اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس وراجع سكران إذا بليتم فاستكروا ما تجاهرش بالمعصية ولما ربنا يذكرك بلاش تصبح الصبح تفاخر بالمعصية لأن ربنا ما دام فطرك انت اذا فضحت نفسك فضح فضحك الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. يبقى المجاهر بالمعصيه المجاهر بالكبيره سيمنع من الشرب ومن ورود الحوض يوم القيامه، اللهم تول علينا يا رب. المستخف بالمعاصي مستخف يجي العريس ايه يا ابني ده؟ ده انت فرح هتضيق كده، انت جديد حتى دوب رقصين وثلاث مغنيات وفرقه كده يعني بسيطة يعني بسيطة دي بسيطة دي سبحان الله ده الصحابة رضي الله عنهم لا إله إلا الله كان الواحد منهم لو تركته ولو لو يعني تخلف عن تكبيرة الإحرام الله أكبر خلف رسول الله عزاه الصحابة يوما ولو فاتته صلاة الجماعة كلها مع الرسول ودخل للرسول سلم عزاه الصحابة أياما ثلاثة كأنما مات له ميت. شوف شوف شوف شوف الحس الإسلامي راح لجد فين؟ شوف الحس الإسلامي راح لجد فين؟ ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال ابن مسعود والله إنه الغناء. أنت بتقول إيه؟ لمين؟ اشترطوا في الأغنية ألا تصاحبها آلات وترية ألا يغني رجل أمام أمام نساء ولا امرأة أمام رجال وأن تكون كلماتها فحث على الفضيلة وحسن الخلق والقرب من الله والدفاع عن الأرض والعرض والوطن والدين لما تلاقي أغنية بالشكل ده أنا أول السامعين معاك إن شاء الله مش هتلاقي أغنية أنا هسمع ولا تسمع المستخف بالمعاصي والإنسان اللي بيستخف بالمعاصي والعياذ بالله رب العالمين بيموت على ما عاش عليه قلنا في المقدمة بتاع الحلقات الدار الآخرة في زمن الإمام الغزالي رضي الله عنه أن كان في واحد طول حياته قاعد يلعب شطرنج فكلهم يقولوا له يقول لا إله إلا الله وهو بيموت يقول كش ملك كش ملك لا إله إلا الله بص يا بطال وقال الغزالي فيما يحكي مات رجل كان يعمل سمسارا فسحة السمسرة فقيل له قل لا اله الا الله وكان رجل فارسي فقال ده ده ده ده يعني 10 15 20 يعني بايه؟ بيزود في المزاد والعياذ بالله سبحان الله ورجل اخر غلبت عليه المعصيه والعياذ بالله فاي انسان تغلب عليه المعصيه في حياته يعني نسال الله حسن الختام اه فاوعى تكون من اللي بيستمر بيستخفوا بالمعاصي الدروس بتاع السنه الاخيره دي عايزه اعاده واعاده مع نفسك وتعيد وتزيد وتعيد وتسمع وتقف وتكتب وتشوف عشان ايه؟ نسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ثم اهل البدع. اه اهل البدع. الناس حاكم بيألفوا في الدين مؤلفات. طيب ايه البدع؟ البدعة تكون في العبادة في العبادة وليست في العادة. يعني البنطلون والقميص دي مش بدعة. المعلقة والسكينة والشوكة دي مش بدعة، دي عادة. أما البدعة تكون في الإيه؟ في العبادة. في العبادة. تلاقي ناس والمؤذن يؤذن يفتح كده أنامله ويفتح على عينيه. إيه يا ابني دي؟ مش عارف بقول اللهم أنت مش عارف جايب جبتها من الكلام ده. أنت هل انت اعلم من رسول الله لو كان يعني سبحان الله العظيم يا رب سبحانك يا رب العباد تبص تلاقي الاخوات يبعثوا لي جوابات كلها يعني في بعضها مؤدب واغلبها هجاء انت ليه بتحجر العلم على الرجاله بس؟ ليه الستات ما يقعدوش يعملوا دروس علم بينهم وبين بعض؟ انت مالك انت؟ انا قلت حاجه؟ والله اللي حافظ اسلوب القران وتعلمت اصول الفقه والفقه والفقه المقارن واستطاعت بعلم الاصول ان تقارن بين مذهب ومذهب وحفظت 3000 4000 حديث وعرفت علم الحديث من حسن الى صحيح الى متفق عليه الى غريب الى موضوع الى متواتر الى الى شاذ الى الى منقطع ها عرفت ده كله سلام يا ريت يقول بنت الستات وبراحتها طب احنا لا نحجر على احد في علمه ونسال الله الهدايه اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين هؤلاء هم الثمانيه الذين يمنعون من الحوض والعياذ بالله يوم القيامه اللهم اوردنا حوضك يا رب العالمين بعد ما انفض الصراط والميزان والحساب والحوض بقي رجلان ده النبي اللي بيحكي اخر المنظر ده كله الاثنين في الاخر فامرهما رب العباد سبحانه ان يقذفا بانفسهما في النار ما قالش الملائكه لا قال الاثنين ايه اضربوا بقى في النار فالتفت احدهما وسار الاخر منفذا امر الله فلما قذف نفسه في النار اذا بها بردا وسلاما عليه لانه نفذ ايه امر الله ربنا خلى الملائكه ايه تطلعه والثاني اللي التفت قال له الله عز وجل عبدي لما التفت قال رجاء رحمتك يا رب قال ادخلوه الجنه يبقى الموضوع كله بتاع الاختصار الاخره مغلف برحمة الله عز وجل فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هكذا عشنا ست عشرة حلقة إلى أن بلغنا إلى الحوض باقي لكم عندي إن شاء الله كنا من أهل الدنيا بإذن الله مقدمة طويلة عن النار والجنة ثم حلقات منفصلة عن النار وما فيها من أنواع العذاب فيها أنواع من العذاب تربو على السبعين نوعا هنوضح كل نوع لمين لمين لمين واحنا ماشيين وعن دركاتها السبع هذه حلقات منفصلة عن النار ثم سوف يكون ان شاء الله مسك الختام في حلقات منفصلة ايضا عن الجنة ليكون ايضا مسك الختام اللهم اجعل مآلنا الى جنة رضوانك يا رب العالمين جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه قبل ان اقوم لصلاة ال- العشاء ان شاء الله آه، نما الى علمي ان الاخوه اللي بيوزعوا الشرايط او بيتاجروا او بيوز- بيبيعوا الشرايط بيغالوا وبيعملوا مزاد مع بعض. انا اولا لا دخل لي ببيع الشرايط خالص نهائي. انا علي بس انا اجي المسجد اقول قال الله قال الرسول بس مش دعوه بالشرايط ولا باللي بيبيع ولا اللي بيشتري ولا انها غاليه ولا انها رخيصه الموضوع لا يخصني في قليل الامر ولا كثير طبعا اود ان تنتشر آه، ينتشر العلم وفي اخوه فضلاء يبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى بياخذوا هذه الشراط وبيوزعوها يعني ابتغاء مرضات الله في مش في مصر بس وانما بفضل الله خارج مصر وبتجيني يعني سبحان الله تليفونات من اقاصي البلاد من استراليا ومن كندا ومن امريكا بيسالون عن اجزاء في حلقات الدار الاخره لان في اخوه فضلاء بينقلوا وبينشروا هذا الايه العلم جزاهم الله خيرا فمساله بيع الشباب دي انا لا دخل لي بها الاخوه سبحان الله يبيعوا باقل يبيعوا باكثر انا بس بنصح نصيحه لله لهم لنفسهم ان يا ريت الربح ما يزيدش عن 30% عشان تبقى تجاره اسلاميه 30% من التكلفه شوف شريط ثمنه كام والكهرباء اللي بيكلفها ثمنها كام دي ايه ويبيع بعد كده وهو حر فيما يبيع والبيع ال- العقد شريعه المتعاقدين فيما لا يحل حراما ولا يحرمه على هذه اردت ان اقصدها وانوه عنها لاننا مش دعوه بالماديات والماديات ما تدخلش في شيء الا تفسده حتى في الدين والحمد لله ان جعلنا الله عز وجل على مرار 20 سنه لا علاقه لي بالماديات داخل دين الله عز وجل وجزاكم الله عنا خير الجزاء